أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا آمين أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إخوتي كلما تأملت قول الله جل جلاله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه علمت ان الله جل جلاله اراد لحكمه عظيمه ان يكون القلب قلبا واحدا لغايه هي ان تحبه وحده وأن تفرده وحده وأن تتفرغ له وحده قلب واحد لرب واحد افعل ما شئت بعيدا عن قلبك اخوتي هذا علم علم القلوب هذا علم علم احوال القلوب علم خطير جدا ومهم وسنتكلم الليلة بإذن الله تعالى وبتوفيقه وإعانته وتسديده عن مسألة غاية في الدقة وهي بمع بعنوان حدود فاصلة الحد الفاصل بين البصيره والفراسة والإلهام الحد الفاصل بين البصيرة والفراسة والحد الفاصل بين الفراسة والإلهام مش كده بس لا لا لا ده أنا عايز أبدأ من الأول خالص من بعيد جدا عايز أبدأ من الحد الفاصل بين الكفر والإيمان قال ربي واحق القول قول ربي هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان هنشرح السبوره بس مش دلوقتي اصبر عليا شويه هنشرع السبوره لما هحط حد فاصل خط كده واللي يقرب من الخط ده كده في النازل يبقى بيقرب من الكفر واللي في الكفر بيقرب من الخط ده كده في الطالع يبقى بيقرب من الايمان يبقى في حد فاصل بين الكفر والايمان هذا الحد الفاصل بين الكفر والايمان حد فاصل خط وخط دقيق جدا شعره كلمه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم لما تسمع ده كلام ربنا وبنتكلم بظاهر النص يعني لا تأويل ولا تفسير ولا حاجة أبدا اسمع كلام ربنا تحس ان في كلمة تكفر وكلمة ته- تخلي واحد يسلم كافر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يبقى مسلم واحد يقول كلمة كفر يبقى كافر حد فاصل دقيق واحد آه، يستحل ذنب يبقى كافر يتوب منه يبقى مؤمن يتوب من هذا الاستحلال اقصد الشاهد ايه ان هذه المعاني بعض الناس جعلها علم خاص وينبغي ان تكون علم العامة ان كل الناس تفهم الكلام ده وتعرفه وتدركه وتعيشه وهنا ينبري من ينبري ليقول طب هم الصحابة كانوا عارفين الكلام ده طبعا امال هم ليه ما قالوش قلت لك قبل كده اكتر من مره في تاصيل هذا العلم علم القلوب ان الصحابه كانوا بيتكلموا لغه عربيه فصحى وف- وفي ذات الوقت اللي هم بيتكلموا فيه اللغه دي ما كانوش يعرفوا قواعد اللغه ما كانش عندهم حاجه اسمها فاعل وفعل ومفعول به وما عندهمش الحال والصفه والمفعول المطلق ومفعول لاجله ما كانوش آه، م- بيعرفوا كان واخواته وان واخواته و- الى اخره ما كانوش عندهم آه، الأف- الحروف اللي تنصب الفعل المضارع والحروف اللي تجزمه والحروف اللي ما كانتش القواعد دي مؤصله بس كانوا بيتكلموا صح كانوا بيتكلموا صح كلموا لغه عربيه فصحى صحيحه ما بيلحنوش نفس الشيء كانوا عايشين مقامات الدين ومقامات الإسلام صح من غير ما يسموها كانوا عارفين يعني ايه السكينة وايه الأنس بالله وايه الطمأنينة بس ما كانوش بيقولوا كده كانوا عايشين كانوا هم دول أهل الفعل ونحن أهل الكلام احنا بنتكلم كتير لكن هم ما كانوش بيتكلموا كانوا بيعملوا هكرر الجملة دي تاني اللي أنا عايش فيها اليومين دول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ما قعدش يخطب ويقول إحنا عايزين نبني مسجد نحن نحتاج إلى مسجد أهمية بناء المسجد أهمية وجود المسجد ما قالش كده لكن بنى مسجد ما قعدش يقول عايزين مسجد عايزين مسجد لا بنى مسجد ما قعدش يقول عن فضل الأخوة وأهمية الأخوة ودور الأخوة وعظمة الأخوة وثواب الأخوة لا آخى بين المهاجرين والأنصار هو ده كان زمن الفعل في الأوقات الحرجة في حياة الأمم تحتاج إلى الفعالين مش إلى المتكلمين تحتاج إلى المنفذين لا إلى المنظرين وهذا ما تحتاجه الأمة اليوم في زماننا ده وفي اليومين دول تحتاج إلى فعل وإن احنا نبطل كلام الشاهد إيه؟ إن الصحابة كانوا فاهمين كده كانوا فاهمين الفرق بين كونه يبقى حال وكونه يبقى مقام اه كانوا فاهمين يعني ايه الكلام ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله حنظله وقال له نكون عندك ف تحدث تذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين ثم نخرج من عندك فإذا عافسنا النساء ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا قال لو تدومون على الحال التي أنتم عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم يبقى القضية في ايه آه، امس الدكتور احمد هليل قال لي ما تشغلش نفسك ب- بالمخرجين والمصورين لكن انا شايف في اخطاء يا دكتور احمد ما اقدرش اسكت صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اعمل ايه يا دكتور آه، ربنا يكرم سماحتك ويا- والمشاهدين اجمعين والسامعين اجمعين ومن معنا من المسلمين والموحدين اهل السنه اجمعين اللهم انا نسالك ان ترينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا العمل بما علمنا اللهم انا نسالك أن تقينا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج كربات المسلمين وارفع البلاء عن المسلمين أجمعين اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أحقن دماء المؤمنين اللهم أهلك الظالمين اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اللهم انتقم منهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا امين امين امين آه كنا بنقول ايه بقى عشان آه، عم الحاج ال- آه كنا بنقول ان هنا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم آه بين الحال الحال الحالة اللي انت حاسسها احيانا الانسان يحس احنا قلنا بتبدا بتبقى بوارق ولوامع وبعدين بتبقى احوال وبعدين تبقى مقامات الانسان يسمع عن حاجه جميله بتبرق في ذهنه يبقى مبسوط وفرحان ونفسه يحس المعنى ده دي البوارق بعد كده بيحسها فعلا بس تيجي وتروح يعني بيحس بالأنس بالله ساعات لحظات يحس بطمأنينة القلب ثواني دي أحوال هو قاعد في المجلس يحس بكده بعد المجلس ما يخلص يقسو قلبه مرة أخرى اما بيقعد مثلا لوحده يسمع قران او اثناء الصلاه أو كده اسمها احوال فاذا تمكن منه الحال صار مقاما يبقى في مقام الانس بالله يبقى في مقام في مقام الانس بالله سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده الصحابه ما كانوش بيقولوا الالفاظ دي والكلام ده لكن كانوا حاسينها وبيعملوها تعالوا نتكلم النهارده عن حدود فاصله نتكلم الليلة عن حدود حدود فاصلة آه، سبب كلامنا عنها ان احنا هنتكلم عن آه، من اسباب الهداية الالهام وقلنا ان بعض الناس م- لما ما يعرفش يفرق بين البصيرة والفراسة والالهام يفكر آه، حين يأتيه الحق ان هو ملهم وبعد كده مرة تانية بعدها يأتيه شيء كمثله وهنقرا تفريق ابن القيم تفريق في غاية الروعة بين انك انت الشيطان يحدثك وبين ان انت ملهم الملائكة تسددك الفرق بين ده وده مهم جدا مهم جدا كم من اناس ضلوا احنا بنقول ايه اخبرني مخبر ان في في مستشفى المجانين في العباسيه مستشفى الامراض العقليه انا اسف مستشفى الامراض العقليه في العباسيه في 150 واحد بيدعوا ان هم آه، المهدي المنتظر سببها هذه الوساوس الشيطانيه وهو يظن انها الحق عرفت بقى اهميه نحن نستطيع أن نفرق بين الإلهام الحق وبين وسوسة الشيطان وتلبيسه مهم جدا قبل ما ندخل في الحتة دي عايز أقول إيه إن, إن ابن القيم فرق في مواضع كثيرة بين مسائل كثيرة حاولت اجمعها النهاردة قبل ما ندخل في موضوع البصيرة والفراسة والالهام قال ايه قد تلتبس النية بالامنية فتختفي احيانا بعض الناس بتلتبس عنده النية بالامنية الفرق بين النية والامنية ان النية ما كان يراد به وجه الله عز وجل ما يراد به وجه الله عز وجل ويطلب به ما عنده الأمنية ما تعلق بالأهواء والشهوات عاجل الحظ من الملك الفاني الفرق بين الإخلاص وغيره أن المخلص يطلب الأجر في الآخرة مش في الدنيا مش عايز حاجة خالص في الدنيا إذا طلب بعملي شيء في الدنيا يبقى مش مخلص ما تبقاش نية بقى تبقى أماني ودي من احنا بنقول بقى الحدود الفاصلة بين النية والأمنية الحد الفاصل الآخرة لازم الإنسان يفرق بين دي اللي انت تريده ده نية صالحة تؤجر بيها ولا أمنية أيضا قد تشتبه الهمة بالوسوسة حين يهم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ها انت هميت انك تصلي ركعتين هميت انك تتصدق بعشرة جنيه دي همة هتؤجر بيها ولا وسوسه مجرد حديث نفس الفرق بينهم الحد الفاصل بين الهمة والوسوسة أن الهمة يعطلها مانع أما الوسوسة فمجرد حديث نفس شفت الحد الفاصل فين الهمة همة فلم يفعل يبقى في حاجة منعته لكن لما هو اصلا فيش حاجه منعته وما عملش تبقى وسوسه مش هم ما همش وقد تلتبس الاراده بالمحبه قلت لكم ان انا نفسي اتكلم عن الحب بس مش عارف امتى وازاي وفين وليه اما اعرف هتكلم لكن اقول مؤقتا ان اللي بيحب مش عايز حاجه من حبيبه خالص يعني انا لما احبك في الله مش عايز مقابل للحب ده ولا انك تحبني حتى انا بحبك وخلاص مش عايز مقابل للحب ده انك تخدمني ولا انك تكرمني ولا انك انت توقرني ولا ان انت تحبني ولا ان انت تساعدني ولا ان انت تتكلم عني كويس ولا ان انت ما تاذينيش ولا ولا ولا ولا ولا هو ده الاخلاص في الحب هو ده الحب قد يلتبس الحب بالاراده اللي بيحب بقى ويريد ماذا تريد ده موضوع مختلف عشان كده بنقول ايه آه ان الله يحب لذاته الله يحب ايه لذاته ولا يحب لذاته الا الله يعني انا مش بحب ربنا عشان اداني وخلقني و و و لا لا لا لا ده هو يحب لذاته جل جلاله سبحانه وتعالى فلذلك قد تلتبس الإرادة بالمحبة ممكن تكون بتحب واحد بس بتحبه ليه تريد منه شيئا ما يبقاش حب تبقى اسمها مصلحه الاراده ان يريد وقوع الامر وقد لا يحب كونه او يريد ايضا وجوده وجود ضده المحبه ما قهر العقل وغلب الفكر وحل في مجامع القلب هو ده الكلام الحب ما قهر العقل وغلب الفكر وحل في مجامع القلب ايضا قد تلتبس الحاجه بالشهوه هناك حدود فاصله بين هذه الامور وبعضها البعض الذي لا ينتبه الى هذه الحدود الفاصله يخترق فيخطئ ويظن فلا يتابع الحاجة ما اضطررت إليه ولم يكن منه بدا ولا يستغنى عنه بغيره أما الشهوة مزيد لذة واستدعاء فضل فآفة واجتلاب تقدم عادة الحاجة واحنا بنقول الفرق بين الحاجة والشهوة ليه لان احنا بنقول نحن نأكل لحاجتنا الى الطعام نحن لا نعيش لنأكل انما نأكل لنعيش بحسب ابن ادم من الطعام بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه دي الحاجة لكن اللي بياكل شهوة ده موضوع مختلف اللي بيتزوج حاجة غير اللي بيتزوج شهوة اللي بيتكلم حاجة غير اللي بيتكلم شهوة فلازم نفرق بين الاتنين عشان الحاجة بالنية تؤجر عليها أما الشهوة فليس فيها أجر الحاجة ما اضطررت إليه ولم يكن منه بدا ولا يستغنى عنه بغيره مضطر الشهوة مزيد لذة استدعاء فضل يجلب آفة يجتلب تقدم العادة طب نقرب شوية نفهم أكتر قد يختلط الذكر بالقلب بالفكر في معاني القرب واضح ولا ترجم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد يختلط الذكر احنا قلنا ايه ان بعض الناس يبدأ الذكر بلسانه اقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فاذا استحر الذكر على اللسان واطأه القلب زي اللي بيدور بمنافله ها بيدور باللسان لحد ما اللسان ها يروح القلب ناطق بعض الناس يبدأ الذكر بقلبه حتى إذا استحر الذكر بالقلب طفح على اللسان يفضل قلبه يقول لا لا إله إلا الله وبتلاقيها تتقال كده ان يفضل يذكر بقلبه يذكر بقلبه يذكر بقلبه لحد ما في لحظه يلاقي نفسه استغفر الله استغفر الله استغفر الله يبدا بقلبه وبعدين يتحرك لسانه بنقول بقى الفرق بين الذكر بالقلب والفكر في القرب في فرق بين الذكر والفكر احيانا قاعد يقول الحمد لله بقلبه الحمد لله بقلبه بقلبه ها مش بلسانه ويلاقي نفسه مش بيقول الحمد لله ده هو بيتفكر في نعم الله قد يلتبس الفكر بالذكر الذكر ما أظهر النسي وكشف الغي وأذكر الشكر أما الفكر ما صور الأمر وأظهر الخبر اوعى تحسبها ان انا عملت وردي النهارده من الحمد وانت مش كنت بتحمد ربنا ده انت كنت بتتفكر في نعمه والائه الاثنين خير بس في فرق بين دي ودي وقد يلتبس الرجاء بالمحبه والهوى بالنيه آه، الرجاء حاجة والحب حاجة تانية الرجاء ما طمعت فيه بسبب احنا بنقول في فرق بين الرجاء والغرور الغرور اللي بيطمع بغير سبب والرجاء اللي بيطمع بسبب يعني انا صليت وطمعان ان ربنا يغفر لي انا تبت وطمعان ان ربنا يقبلني انا قاعد اذكر ربنا وطمعان ان ربنا يذكرني اما اللي بيعصي وطمعان ان ربنا يغفر له يبقى مغرور في فرق بين حسن الظن والغرور وفي فرق بين الرجاء والمحبه الحب بقى المحب يطمع بغير سبب مش سيدنا انس قال كده قال ايه قال فانا لما سمع قال لم نفرح بحديث منذ اسلمنا فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وابا بكر وعمر واطمع ان اكون معهم في الجنه بالحب بس لما يبقى الحب الصحيح كنا بنتكلم في خطبه الجمعه اللي فاتت عن حب الشريعه وقلت ان في, في ناس ما بتحبش الشريعه ايه السبب ايه السبب مهم قوي الترتيب اللي انا قلته ده اللي هو ايه قلت ان المحبة تابعة للذة واللذة تابعة للمحبة فكلما كانت المحبة اكمل كانت اللذة اتم والعكس صحيح يعني كلما كانت اللذة اكمل كانت المحبة اتم لذلك قالوا لبعض السلف هل يشعر العاصي بلذة الطاعة يعني العاصي يحس بطعم الصلاة بطعم الذكر بطعم تلاوة القرآن بطعم سماع القرآن يحس بطعم الصيام بطعم قيام الليل يحس بطعم الصدقة هل العاصي قال لا والله ولا من هم ولا من هم بمعصية يستطيع أن يذوق هذه اللذات لذلك العصاة لا يستطيعون أن يحبوا الشريعة ليه؟ لأنهم ما دقوش لذتها الكلام ده له أصل عندكم في الدين في دليل عليه من الشرع آه قال الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم شفت بقى تولوا ليه ذنوبهم ذنوبهم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قل لا أحد صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد يلتبس الرجاء بالمحبة المحبة ممكن الإنسان يفكر آه محمد بيقول بيقول إنه بيحب بس أهو كلام فين الحب الحقيقي الحب الحقيقي إن أنت ما تطوعكش أعضائك على المعصية ما اقدرش عشان كده قالوا ايه ومن الناس من يستغفر قبل ان يذنب وهذا يعطيه الله قبل ان يسأل وقد يلتبس ذل القلب بضعفه وموته للطمع في الخلق خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص يا عبده قد يلتبس ذل القلب بضعفه وموته للطمع في الخلق بذل النفس لمشاهدة عز الخالق سبحانه وتعالى لسه النهاردة كان عندنا اجتماع لمجلس شورى العلماء جزاهم الله خيرا المشايخ الكبار فتحدثوا آه عن ظلم بعض الناس لبعض الناس فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا اللهم إنا نعوذ بك من العز إلا بك ومن الذل إلا لك ومن الحاجة إلا إليك هي دي القضية ان الانسان فعلا اذا صبر لله واحتمل لله وسكت لله ولم ينتصر لنفسه هو ربنا سبحانه وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها ولكن قال ايه ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور فاللهم اجعلنا من هؤلاء أهل العزيمة اللهم اجعلنا من هؤلاء من أهل العزيمة في هذا الأمر أن نصبر ونسامح وانتهت القضية الشاهد قد يلتبس بقى صبرك ده وذلك لله ده بطمع فيما عند الخلق الفرق بينهم ان بيدك ادوات ان تنتصر لنفسك بيدك تستطيع وتترك هذا فقط لطلب رضا الرب لطلب سلامة الصدر فإن العبد الرباني لا يعاتب ولا يطالب لا ينتصر لم ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ونريد ألا تلتبس عندنا هذه الانتصار للنفس بالانتصار للشريعة في حد فاصل مش هقوم على السبورة خلاص في حد فاصل شعراية بين الانتصار للنفس والانتصار للدين قلت لكم القصة دي قبل كده أقولها تاني تاني إن أحيانا تبقى ماشي في يوم من رمضان مثلا وتلاقي واحد جاي من بعيد وفي ايده سجاره فاول ما يشوفك يروح راميها وراه ويدخل عليك السلام عليكم فضيله الشيخ ازاي سمحتك اخبار فضيلتك ايه ادعي لنا فضيله الشيخ ادعي لنا ادعي لنا السلام عليكم انا سانكر عليه انت كان في ايدك سيجاره لا والله يا شيخ ده لا لا لا لا آه، آه، آه، آه. ربنا يهديك ويتوب عليك يا ابني لو واحد تاني اول ما قابلني كده راح بص ونفخ دخان السيجاره هانكر عليه زي ده كده ربنا يهديك يا ابني ويتوب عليك ولا هجيبه من قفاه بقى واديله بالبنيه في وشه واقول له ده انتصار للشارع ده مفطر في نهار رمضان انا بنتصر لدين ربنا دي غيره على الشرع قال لما الاولانيه ما كانتش غيره ليه دي فيها شويه حظ نفس المجرم اللي قتل سيدنا عثمان بن عفان اسال الله ان ينتقم من الظالمين قال له اما واحده فلله واما ثلاث فلم يعفز صدري منك وانا اشهد انه كذاب الاربعه لما في صدره ليس فيها شيء لله لكن الشاهد ايه ان عدو الله قال الحقيقه اللي في قلوب كثير من الناس انها مش لله وانما للحقد والغل والحسد وما في الصدور مش لله فعشان كده بنقول ايه قد يلتبس الانتصار للنفس بالانتصار للدين او الامر المعروف والنهي عن المنكر قد يلتبس ذل القلب لله بالطمع لما في أي من بالطمع فيما في أيدي الخلق قد يتداخل ذل الطمع لدناءة الهمة والنفس بذل العقل للاعتراف بالحق والخضوع لله قد يلتبس ذل النفس لغلبة الهوى وقهره للعقل بذل القلب لسرعة الانقياد للحق قد يلتبس عزة القلب بدوام النظر وعزة العقل بعامل- بعمله الذي كبر عنده قد تلتبس عزة الناس النفس بوصفها المتسلط بعزة الإيمان المعزز بغيبة اليقين قد تلتبس هذه الامور على بعضها عشان كده لازم لازم تعرف الحدود الفاصله بين هذا وذاك لازم تميز ابن القيم في اخر الكلام ده يقول ايه فهذه فروق ظاهره للعلماء وخروق متسعه ترهب الغافلين وقال ايضا في موطن اخر وقد تلتبس العاده بالعباده وانا دايما يعني هو الكلام اللي هنا كبير ه- هقوله برضه بس ايه آه، دايما اذكر الكلام البسيط بقى بتاعنا بتاع ال- الناس ال- المساكين اللي زي حالاتي ان الانسان من عادته الصبح يقوم يدخل على الحمام اوتوماتيك مبرمج يقضي حاجته ويقف قدام الحنفيه يغسل ايديه ويتوضا ويمشي قلت الوضوء ده لو لم تستحدث له نيه فليس بوضوء لا يصح الصلاه به لا تصح الصلاه به لانه ما نواش الوضوء ده بقت عاده لازم اثناء الوضوء ده وانا واقف قدام الحنفيه انوي بقلبي رفع الحدث الاصغر الوضوء وضوء الصلاة لأن بعض الناس بيعمل كده ويتوضى ويخرج وبقى يصلي بالظهر والعصر وهو ما اتوضاش أصلا دي عادة قد تلتبس العبادة بالعادة آه، آه، اللي متعود ان هو مثلا ايه آه، يصوم انا امس سبحان الله العظيم بعد ما خرجت من آه، قناة الناس بالليل انا مشيت بالسيارة والله صدقا لقيت نفسي قدام البيت كنت في يعني دماغي في غفلة شديدة ما دريتش غير نفسي انا مشيت ازاي وصلت ازاي قد يحصل هذا ان تلاقي انسان يمشي كده آه، يقوم كده في غفله شديده يدخل امام ويتوضا ويقف يصلي ركعتين ويمشي وهو شش، دماغه دي زاهله في ذهول مريب ده مش محسوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه آه، مثلا الناس اللي هم آه، في حاجه معروفه في دول الخليج اسمها الاستقطاع استقطاع الشهري يعني ان هو مثلا ايه قال لهم استقطاع من شهري 10 دينار كل شهر صدقه فكل شهر بيجي له مرتب ناقص 10 دينار وهو مش دريان خلاص خلصت النيه فين النيه فين النيه لابد من نيه انما الاعمال بالنيات بعض الانسان بعض الناس تحجب عنه نيته فيبقى على عادته يرب حاله الذي قد عرف به لا يحب ان يخرج عن عرفه يقول لك انا اما اصحى من النوم ليه شويه طقوس كده او قبل ما انام ليه شويه طقوس كده باديها وبنام لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. الكلام ده ما ينفعش مع ربنا مع ربنا لازم نية لازم نية لازم نية لازم حضور قلب بعض الناس قال ايه, إيه قال ايه قال صليت في الصف الاول عشرين سنة ثم تأخرت يوما فصليت في الصف الثاني فوجدت من قلبي حال وقوفي حال قيامي في الصف الثاني خجلة من الناس أن يتحدثوا أني تركت الصف أن فاتني الصف الأول فعلمت أن صلاة عشرين سنة مدخولة كان بيصلي عشرين سنة في الصف الأول بس عشان نظر الناس الناس يقول إيه اللي جراله ما جاش رمضان السنة دي ليه فبيروح كل سنة عشان الناس ما يقولوش ما جاش ليه ايه اللي جراله اتأخرت عن الصلاة ليه مش عادته فكأنه يأتي لعادة الناس لا لله ده من المواضع الخطيرة اللي ممكن نقعد نتكلم فيها بقى حلقتين ثلاثة في موضوع تحرير النية وإنجازها وإخراجها على مقتضى الإخلاص وقد يشهد شهادة الدنيا من طلب الرياسة لوجود الهوى بطرقات الآخرة أنا قلت قبل كده زمان في كتاب ال- إلى الهدى أتنا إلى الهدى أتنا في عشرين علاج للفتور فقلنا ان من اسباب الفتور ان واحد دخل الطريق بنية فاسدة هو حاول يبقى لعيب كورة ما نفعش حاول يبقى ممثل ما نفعش حاول يبقى مغني ما نفعش عايز شهرة فقال لك خلاص ادخل سكة الدين اجيبها من الدين بقى انا مش نافعة كده ولا كده ولا كده خليني بقى في الدين ابقى مشهور بالدين نية فاسدة وياما ناس دخلوا الدين بنية فاسدة ثم اصلحهم الله بعد ذلك القضية انك انت ما تستمرش في الغلط ما تستمرئش الغلط فبنقول ايه ان واحد طالب دنيا ما جاتش الدنيا بقى بالدنيا فبدأ يجيب الدنيا بالاخره مشي في سكة الخ... ال- طلب العلم الشرعي حفظ القرآن عشان يبقى إمام في المسجد والناس تحبه والناس ت... و و و إلى آخره لما ما تجيش الدنيا بقى بعد ما تورط في الآخرة يبدأ يكره عمل الآخرة ويفتر عن عمل الآخرة ما هو ما حصلش اللي كان بيحلم بيه فلعله يبدأ برضه يكره الناس اللي ايه اللي آه وقد يلتبس إظهار العمل وكشف ما كتم من الأحوال لأجل التأديب به والاتباع عليه بطلب المدح والتفاخر به احنا بنقول ايه ان احيانا الواحد يقف عشان يصلي ركعتين وكل الناس بتبص عليه يجيب اخلاص منين ده سفيان بيقول كل شيء ظهر من عملي لا احده آه الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه مرة دقت عليه امرأة الباب رجل دق عليه الباب فخرج إليه الإمام فقال له إن أمي أرسلتني وهي مريضة تطلب منك أن تدعو لها فغضب الإمام أحمد وثار وقال نحن أحوج إلى من يدعو لنا نحن لا نستحق أن يؤتى أن نؤتى لندعو وتركه ودخل فغضب الرجل وحزن فخرجت الجارية الخدامة وقالت له لا تبكي والله لقد تركت الإمام يدعو لك ولأمك يبقى هي الحقيقة إيه؟ قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ادع لي قال لا ثم التفت وقال غفر الله لك احيانا ستر الحال واظهار عكس ال ليه الاخلاص عزيز بس في ناس بتقدر تظهر دايما اقول المثال ده ان سيدنا ابو الدرداء بيقول اسلمت وكنت تاجرا فاردت ان تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا فتركت التجارة واقبلت على العبادة الامام الذهبي علق على هذا الاثر قال رضي الله عن حكيم هذه الامة ابو الدرداء ولكن هناك من اجتمعت له العبادة والتجارة مثل ابي بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم فالشاهد ان احيانا بيبقى ناس واحد عنده قوة ان هو يقدر يبقى في حال من الاحوال الصدق واليقين مع الله سبحانه وتعالى وايضا يرضي الناس لا ينفرهم وفي واحد ما يقدرش لما يجي حاجة يدخل عليه في حال زي كده زي الامام احمد زعل وزعق ودخل ولكن قد يلتبس بقى إظهار العمل في حديث أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس مجتاب النمار ناس يكادوا يكونون عرايا لا يسترون عوراتهم فدعا الناس وظل يدعوهم إلى الصدقة والنفقة حتى جاء رجل بصدقة فألقاها فصار هذا يأتي بلقمة وهذا يأتي بثوب وهذا يأتي بدرهم وهذا يأتي بدينار وهذا يأتي بذهبة بذهيبة حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة من ثياب وكومة من طعام فقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة السنة الحسنة ان الراجل جاب ال ال ال الفلوس قدام سيدنا النبي ووضعها فكل الناس بدأت تجيب اظهر النفقة ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الشاهد ايه ان في واحد يقدر يظهر عمله ويحقق الاخلاص واحد ما يقدرش يعمل كده لو اظهر عمله يبقى رياء ما ينفعش فقد يلتبس إظهار الأعمال لأجل التأديب والاتباع مع للتزين والفخر والمدح وطلب الذكر قد تلتبس هذه بهذه سئل أبو سليمان عن الرجل يخبر بالشيء عن نفسه فقال إذا كان إماما يقتدى به فنعم وإلا فلا وقال في مرة أخرى يختلف ذلك على قدر الإرادة به إذا أراد التأديب للنفس حسن ذلك ولكن يحذر لأن هذا يلتبس بمداخلة النفس نفس أمارة بالسوء ممكن نقول إيه ندعو للصدقة فواحد يقول أنا تصدقت بألف جنيه يريد انه يحمس الناس اللي بيتصدقوا بجنيه واتنين هو لما يقول ألف واحد تاني يقول إيه ألفين والتاني يقول خمسة هو ي- ي- ينوي ذلك لكن آه، هل يأمن لما بيقول ألف انه ما يطلبش محمدة الناس يقولوا شوف الراجل ما شاء الله اللهم بارك عود الناس اذا التبست ضيع نفسه انا بقول ان اخطر حاجة في قضية الاخلاص ان اللي فاتوا الاخلاص مش بت مش بس فاتوا ثواب العمل لا ده كتبت عليه معصية يعني الالف جنيه دول لو رياء يبقى كتب عليه ذنب معصية ألف ذنب مش ألف حسنة ألف سيئة مش خسر ألف حسنة لا ده خسر ألف حسنة وكتبت عليه ألف آه، سيئة أيضا آه، ابن القيم ذكر آه، حتة مهمة قوي عايز أختم بيها احنا معانا 3 4 5 6 10 دقايق نخلصها فيهم الحتة دي بس بالذات مهمة وخطيرة اللي هي ايه قال ابن القيم عليه رحمة الله في المحاسبة قال المحاسبة على ثلاثة أركان أحدها أن تقايس بين نعمة الله وب- وجنايتك والثانية تمييز النعمة من الفتنة ابن القيم بقى في الشرح بيقول ايه واما تمييز النعمه من الفتنه فليفرق بين النعمه التي يراد بها الاحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الابديه وبين النعمه التي يرى بها الاستدراج فرق بين لما ربنا ينعم عليك نعمة النعمة دي إعانة على طلب الجنة ولطف من الله عز وجل لكي لا يحوجك إلى أحد وإحسان إليك ليحسن منك العمل والمقام وبين النعمة التي تكون استدراج إلى جهنم وبئس المصير قال ابن القيم عليه رحمة الله فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه واكثر الخلق عندهم ان هذه السلا ان هذه الثلاثه علامه السعاده والنجاح ذلك مبلغهم من العلم فاذا كملت هذه الثلاثه فيه اللي هي ثناء الناس وقضاء الله حوائجه وستر الله عليه اذا كملت هذه الثلاثه عرف حينئذ ان ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمه حقيقه وما فرقه عنه واخذه منه فهو البلاء في صوره النعمه والمحنه في صوره المنحه فليحذر فانما هو مستدرج قلناها ببساطه مره ان واحد عمال يقول يا رب اديني مليون جنيه ربنا اداله مليون اذا المليون دول قربوه من ربنا وشغلوه مع ع- بربنا يبقوا نعمه اذا المليون دول بعدوه عن ربنا وصرفوه عن ربنا ونسوه ربنا يبقوا فتنه بس كده قال يا رب زوجني ربنا زوجه نعمه اذا ز- اذا كا- اذا كان هذا الزواج نعمة في حقي يبقى قربه من ربنا أما إذا شغله عن ربي وعطله يبقى فتنة هو ده التمييز بين النعمة والفتنة حدود فاصلة التمييز بين المنة والحجة ابن القيم بيقول ايه فكم تلتبس احداهما عليه بالاخرى فان العبد بين منن من الله عليه وحجه منه عليه ولا ينفك عنهما فالحكم الديني متضمن لمننه وحججه قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم وقال بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان وقال قل فلله الحجه البالغه فالله له المن له المنه وله الحجه والرسول س- صلى عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والقران حجه لك او عليك فبيقول ايه فكل علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منه والا فهو حجه يبقى اذا اتعلمت علم عملت بيه يبقى منا ما عملتش بيه يبقى حجة وكل قوة ظاهرة جسدية وباطنة قلبية صاحبها تنفيذ لمرضاته وأما- وأوامره فهي منا وإلا فهي حجة وكل حال صاحبه تأثير في نصرة الدين والدعوة إليه فهو منا وإلا فهو حجة وكل مال فلوس اقترن به انفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا الشكور فهو منا والا فهو حجه وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب الرب من عبده فهو منا والا فهو حجه الفضاء الفراغ نعمه انك تلاقي وقت تعبد ربنا منا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يبقى كل صحة انفقت في طاعة الله تبقى منا انفقت في المعصية تبقى حجة كل فراغ شغل بطاعة الله يبقى منا شغل بمعصية الله يبقى حجة كل قبول في الناس وتعظيم ومحبة اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بغ- بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منة وإلا فهو حج وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة في الإيمان فهو منا وإلا فهو حجة وكل حال مع الله أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراد الله على العبد فهو منة من الله وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه فليتامل كل عبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم فما اكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وارباب السلوك والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اخوتي لسه عندنا باب جميل جدا هيجي المره الجايه ان شاء الله وقدر اسمه فك الاشتباه قد يشتبه التفويض بالاضاعه وقد يشتبه التوكل بالراحة وقد يشتبه عايزين الحدود الفاصلة تفصل بقى بين هواك والإخلاص الحدود الفاصلة اللي تفصل بين حبك لله وحبك لما هو من الله اخوتي اثرت ان احنا نختم بالتمييز بين المنه والحجه عشان تقف وقفه طول الاسبوع لتميز يا ترى صحتك نعمه ولا فتنه يا ترى زوجتك نعمه ولا فتنه يا ترى فلوسك نعمه ولا فتنه ولادك نعمة ولا فتنة العلم اللي انت ربنا علمه لك نعمة ولا فتنة نفرق بين النعم والفتن بين المنن والحجج عشان تقدر تجعلها نعمة وتجعلها منة بأن تستعملها في طاعة الله وما يقربك من وما يقربك منه سبحانه وتعالى فلا تأتي يوم القيامة وهي حجة عليك تحاسب بها أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس